هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله في الحقيقة أيها الإخوة لقد هممت منذ أيام أن أكف عن هذا السؤال إن أنا مش في كل خطبة وكل درس أقعد أقول كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله الناس زهقت من السؤال ده أبطل أنا لقيت نفسي ما ينفعش أبطل ما ينفعش انا ابطل السؤال ده قلت كتير زمان بقى ان الناس تقابلك تقول لك ايه ازيك ازاي صحتك عامل ايه والعيال عاملين ايه والبيت عامل ايه والشغل عامل ايه واخبارك ايه واحوالك ايه والدنيا ماشيه معاك ازاي لكن محدش بيقول لك احوال قلبك ايه غيري ابطل انا كمان تبقى خيانه للقلوب اللهم اصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نقي قلوبنا اللهم بصر قلوبنا بالحق وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اخوتي نحن يوشك ان او قد انتصف رجب خلاص عدى النهاردة 16 وأقبل رمضان وكلمتنا المشهورة رمضان كابس يا رجالة رمضان داخل علينا ضاغط جري طيب آه، والقلوب اللهم أصلح قلوبنا يا رب فنريد أن نضع في كل لقاء من اللقاءات القادمة وأنا حريص إن أنا ما سافرش لحد ما أخلص معاكم شعبان علشان نعمل برنامج حقيقي آه، لإ- لإدراك إصلاح القلوب قبل رمضان فبرنامج هذا الأسبوع في إصلاح القلب يرتكز على عنصرين أساسيين وأنا دايما أقول إن اللي طالع السلم بياخدها سلمة سلمة بس مش هو أما يطلع على السلمة يكسرها لأ ده انا باخدها معايا للدرجه اللي بعدها بمعنى ايه ان الواجب اللي احنا هنقوله بتاع الاسبوع ده لما نزوده الاسبوع الجاي يبقى هنطلع بالايه بالاثنين نريد ان نرتكز على عنصرين في هذا الاسبوع الذكر وتلاوه القران الذكر ينبغي أن يسير على محورين متوازيين تماما وأنا قلت من أول الدرس ده ما بدأناه مش عارف من كام شهر إن الدرس ده اسمه درس تربية عايزين نتربى على الدين عايزين نتزكى ده درس تزكية تزكية النفوس عايزين نتزكى تتزكى نفوسنا انا امبارح كنت في فقوس شرقية فكنت بعد ما اتكلمت في كلامنا الطبيعي الذكر وتلاوة القرآن وقيام الليل والدعاء وخشوع القلب وعلاج قسوة القلب بعد ما خرجت آه، كم واحد زنوا عليا ان الكلام ده ما بيتقالش كتير في المساجد اليومين دول انا ما اعرفش دي حقيقه ولا لا الناس بتجاملك لكن انا عايزك انت تسمع الكلام ده كتير اليومين دول تقرا الكلام ده كتير اليومين دول عايزك في درسنا ده بالذات تتعلم صح ازاي تذكر ربنا عايز اتعلمها دي عايز اتعلم ازاي اغمض قلبي واحقق الاخلاص اتعلمها لا ده انا عايز اعملها هنا عملي قبل ما اروح انا بقول لمحفظ القران اللي بيحفظ اولادي اوعى تقول له خد الصفحه دي احفظها في البيت وتعالى بكره سمع لا لا لا حفظها له وسمعها له قبل ما تمشي فانا عايزك كده هنا معايا تحفظها وتعملها قبل ما تمشي نريد الذكر يكون على محورين المحور الاول ايه المحور الاول اذابه القلب انا عايز قلبك ها يدوب يبقى دايب في الذكر ازاي ان تصب الذكر على قلبك صبا يعني عايزك تتعلم انك تقول لا اله الا الله وتقفل بقك وتغمض عينك وتقول بقلبك لا اله الا الله جوه قلبك عايزك لما تقولها مرة واثنين وثلاثة وخمسة ورا بعض وعشرة وعشرين واثنين وعشرين وثمانية وثلاثين وستة وتسعين وألفين مرة لما جسمك يقشعر الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانيا أتقشعر اوعى يخطر ببالك انك تقول مش هيحصل انا ما, ما عندي في قسوه في القلب هيحصل بس لما انت تصمم تصمم تصمم تصمم تصمم ده المحور الاول للذكر المحور الاولاني اللي هو ايه ايوه عايزك تحفظ الجمله دي اذابه القلب ان ايه يذوب القلب يبقى قلبك دايب المحور الثاني للذكر تحصيل الاجر اني عايز اذكر كتير عايز اقول استغفر الله 3 4 5 6 7 18 الف مرة في اليوم كتير يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سيدنا ابو هريره ابو هريره رضي الله عنه 12000 سيدنا ابن مسعود عبد الله بن مسعود بيقول 4000 حسان ابن ابي سنان 100000 الكثره دي مطلب عشان تحصيل الاجر احنا ذنوبنا كتير اللهم اغفر لنا اللهم اعف عنا اللهم استرنا اللهم الطف بنا اللهم اعنا اللهم ثبتنا اللهم نجنا اللهم يسر لنا اللهم يسرنا كثرة الذكر كتير كتير كتير اللي احنا قلنا عليها اللهج بالذكر اللي قلنا عليها الهتر بالذكر اللي هي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله قلت انا عايز اقول لك افتح بقك وريني لسانك كده وريني جدائك كده مهرية من الذكر ولا هو ده اللي احنا محتاجينه ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك ده الجانب الأول جانب الذكر وزي ما قلنا هيمشي على محورين مش كده يا عم الحاج ها المحور الأولاني إيه إذابة القلب بالذكر المحور الثاني تحصيل الأجر الجانب الثاني القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا نريد ان احنا هنبدأ من بكرة بكرة الاربع اللي هو يوافق 17 بكرة الخميس اللي هيوافق 17 رجب اللي انت صايمه ختمة جديدة من اول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تختمها يوم الثلاث الجاي يوم الأربع الجاي الظهر يوم الأربع العصر ختمة كاملة تقرأ الثلاثين جزء في الأسبوع ده إزاي يا عم الشيخ انت قلت لي اذكر ربنا ذكر كثير اذكر كثير ولا اقرا قران الاثنين واجيب وقت منين البركه من الله اسأل الله البركة اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم ارزقنا البركة في الوقت اللهم ارزقنا البركة في الوقت والعمل أنا كنت أشوف شيخ من مشايخي أقعد أستغرب بيعمل كل ده إمتى القضية فيه البركة البركة والبركة من في في أسباب لتحصيل البركة من أسباب تحصيل البركه اليقين في الله زي ما قلنا كده ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما يصلي الركعه بخمس اجزاء وركوع قدها وسجود قدها والسجده الثانيه قدها ويصلي 11 ركعه في الليله يجيب وقت منين نقول دي ما بتتحسبش دي بالايه بالبركه اما ان واحد يبقى عاصي بالنهار وعايز ربنا يبارك له في وقته بالليل يبقى دي ما اسمهاش بركه اسمها ايه بلطجه انت كده بتتبلطج على ربنا ما ينفعش اذا اردت البركه يبقى بطاعاتك النهاريه من احسن في نهاره كوفئ في ليله ومن احسن في ليله كوفئ في نهاره احسن بالليل تلاقي النهار فيه بركه احسن بالنهار تلاقي الليل فيه بركه والدنيا تمشي معاك كده انك انت تطلب البركة بالعمل الصالح كثرة العمل الصالح احنا كنا بنقول امبارح في قصة القلوب في قسوة القلوب ان من اسباب قسوة القلوب غياب العمل غياب العناية بالعمل القلبي غياب العناية بالعمل القلبي اه انت محتاج انك انت تعتني بقلبك شوية لو اعتنيت بقلبك قلبك يحملك يقربك والطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالاقدام يبقى اتفقنا النهارده على انك انت هتشتغل في الذكر على نحوين الاول اذابه القلب بالذكر بالتركيز على القلب وصب الذكر على القلب صبا من الناس من يبدأ الذكر بقلبه أنا قافل بقي وساكت وبقول في قلبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في قلبي من غير ما انطق بلساني أو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بقلبي حتى إذا استحر الذكر بالقلب طفح على اللسان يروح طالع من اللسان تلاقيه قاعد ساكت ساكت ساكت ساكت وفجأة يقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه كانت دي اللي شغالة جواه ابدأها بقلبك وبعدين انطق بلسانك بعض الناس قلبه البطارية نايمة واحنا دايما نقول ايه عارف ما بس العربيات دلوقتي بقى فيها مرش ولا ما فيهاش انا مش عارف صراحه المهم فيها مرش الناس اللي راكبين 28 و24 والحاجات الجميله دي بتاع زمان ها يبقى يجي يدور مرش البطاريه ضعيفه فيقوم ايه المرش تعبان ما يقومش العربيه البطاريه تضعف نامت خالص لا يبقى في الحاله دي اللي بطاريته نايمه اللي مرشه ضعيف اللي قلبه مش شغال معاه عالي ابدا الذكر بايه بلساني استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله حتى اذا استحر الذكر باللسان واطاه القلب قول لي طب قدر قلبي ما جاش معايا استمر ما تقفش استمريت ساعتين وما جاش برضه استمر طب جه وقت الصلاه قوم صلي واذا تعاملت مع الله فاستعمل اخلاق الاطفال فان الطفل اذا سال اباه شيئا ولم يعطه بكى عليه عيط له بنقول ايه استعمل اخلاق الاطفال خليك عيل الواد الصغير بيقول لابوه يا ابي هات لي عجله وابوي يا ابني اسكت سيبني في حالي اجيب لك عجله منين ربنا يسد ما علينا انت مديون يا اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم اللهم اقض ديون هؤلاء الناس اللهم سد عنهم اللهم اعنهم اللهم انا نعوذ بك من ذل الدين بيقول له يابا هات لي عجله اسكت يالا يقوم ويضبدب برجليه في الارض عيط لربنا عيط له اقعد عيط يا رب انا عايز قلب يا رب يا رب انا كده هضيع يا رب انا ما, ما مش لا يا رب انا تعبت يا رب يا رب انا المحاولات دي مش نافعه يا رب اديني حل يا رب يا رب عرفني طريق وانا اعمل يا رب عيط له مش مهم مش مهم احفظك كلام تقوله مش لازم بالنحوي وال والسجع وال والكلام ده لا لا لا بطريقتك صلي وقول له يا رب انا مش لاقي قلبي اعمل ايه شغالين الاسبوع ده في الايه الذكر والقران وتعالوا لدرسنا وما زلنا مع لا اله الا الله انتوا بطلتوا تقولوا لا اله الا الله اللهم اجعلنا من اهل لا اله الا الله قال ابن القيم عليه رحمه الله قاعده لشهاده ان لا اله الا الله عند الموت تاثير عظيم قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها لأنها عند الموت بقى شهادة شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمرده وانقادت بعد ابائها واستعصائها اقبلت بعد إعراضها وزلت بعد عزها وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها واستخزت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه كلام أحلم الفل يا إخوة أنا سأنصحكم الليلة أيضا أن تحضروا محتضرا روحوا اقعدوا جنب راس واحد بيموت اقعد جنب دماغه حط ايدك على دماغه كده وعلى صدره وقول له كيف تجدك عامل ايه عايزكم تروحوا تزوروا واحد مريض يائس ينتظر الموت وقول له قول لي قول لي قول لي انت حاسس بايه قريب في الكويت زرت مستشفى السرطان هناك ولقيت راجل كبير في السن مش كبير يعني نقول ستين سنة آه ويبدو ان هو من البشوات يعني كان حاجة نائب وزير مدير كبير حاجة كده يعني آه طبعا حلق شنبه ودقنه ولابس البيجامة الحرير حاجة فخمة يعني كده فبقول له اخبارك ايه حدثني فقال لي والله والله والله انا بعيش اجمل ايام حياتي عنده سرطان وبينتظر الموت فبقول له ازاي قال لي انا لقيت ربنا لقيت ربنا طول عمري بجري يمين وشمال وما كنتش شايف قدامي انا النهارده عايش مع ربنا هي دي لما هنا يقول لا اله الا الله يبقى ايه فاهمها وحاسسها عارف بقى ان لا منصب ها ولا فلوس اهم حاجه يا واد هو مش عايز رحت الواحد في البيت والله كده زق صندوق تحت رجليه كده وقال لي ده فيه كل ما املك على الجزمه انا لا اريد شيئا الا ان ربنا يرحمني هي دي ماتت منه الشهوات نفسك في ايه نجيب لك نجوزك نفسك في ايه آه نعينك نفسك في ايه آه آه تاخد آه هو ما نفسوش في حاجه ماتت الشهوات خلاص انتهت ماذا تريد الله النهارده انت عندك دي مش خالصه ان لما اقول لك ماذا تريد وانت هتقول لي الله اريد الله بس ايه لا لا مش خالصه ده هي يشوفها حاجات كتير انت قبل الله في حاجات كتير نفسك في ايه اسد ديوني واكمل البيت و اسطر البنات واطمن على العيال و وصحتي بس تساعدني بس اقف على رجلي شويه اليومين دول و و و و و وبعدين الله هي دي المشكله الكبيره اما الراجل اللي عند الموت انا عايز عايزك تسمع الكلام ده تاني بس بعد ما تصلي على سيدنا النبي قال فانها شهاده من عبد موقن بها عارف بمضمونها قد ماتت منه الشهوات اثنين ولانت نفسه المتمردة ما انا ياما قلت لك ياما قلت لك توب بقى ياما قلت لك يا ابني نفسك المتمردة دي الطغيان اللي انت فيه عمال تتنطط يمين وشمال وتجري وعامل فيها فرعون شش. اخضع لله وذل له واقبل عليه وانشغل به وهو هيدبر لك الامور دي كلها هيدبرها بمعرفته جل جلاله لا يحتاج الى اسباب حفظتكم انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن ربنا ما بيقولش فيكون ربنا بيقول ايه بس بس كن بس وانتهت القضية فبطل تمرد قلت لكم ان انا احيانا ببص في وجوه الناس كده نفسي اشوف ذل لله انكسار لله خضوع لله مش لاقي فين لانت نفسه المتمرده وانقادت بعد ابائها كنت عايز اقول له بس ما قلتش يعني هو انت ما تجيش لربنا الا بسرطان ما تيجي بالراحه عارفين القصه القديمه بتاع الواد لو اقول له يا ابني توب بقى يقول لي انا عارف ان انا غلط انا عارف ان انا بعمله ده غلط انا عارف انا عارف بس اديني فرصه سنتين كان انا مسافر هغلط سنتين وبعدين اتوب انا هعمل معاصي سنتين هغرق في الذنوب سنتين وبعدين هتوب قبل السنتين ما يخلصوا امه اتصلت بيا الحق الواد في مستشفى حميات العباسيه ايه ليه خير جاله ايدز ورحت قال لي كان نفسي اجيله على رجليا جابني على وشي تعالى بالراحة بدل هيجيبك رغم أنفك لانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها واستعصائها شوفهم وهم مطروحين على الفراش لا يملكون من أمر أنفسهم شيء نفسه يتنفس قلت لكم الواد اللي عمل حادثه واتكسرت ايديه ورجليه قول لي انت عارف انا نفسي في ايه؟ نفسي اتقلب على جنبي بس مش عايز اكتر من كده عايز يتقلب على جنبه نايم على ظهره اربع اشهر عايز يتقلب على جنبه نايم على ظهره اربع اشهر تعالى بعدها بقى قرحه فراش وبعدين تحت القرحه يطلع خراج ومع الخراج يطلع سرطان ومع السرطان اللهم عافهم ولا تبتالينا يا رب اشف مرضى المسلمين اللهم الطب بهم اللهم عافهم اللهم انزل عليهم بركه الصبر والرضا اللهم لا تبتلينا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك اللهم انا نسالك العافيه فعافيتك هي أوسع لنا يا رب شوفوا هم مرميين على على الفراش و هي دي ذلت بعد عزها لما شفت احد اخواننا مش اخواننا شيخ من المشايخ الكبار مش شيخ كان شيخ ومدير ورئيس مجلس إدارة وحاجة كبيرة كده الراجل ده كان شغال عنده 600 واحد كان ساعة ما يسمعوا صوت الشيخ يسمعوا صوته كل الناس تترعب بتهز دكاتره واساتذه في الجامعه كله يتخض فجاه لما رقد خلاص الذل بقى الذل ان حد بيمسح له الغائط الذل بقى وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها واستخزت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق أزل ما كانت له ايه الاخبار يا دكتور يقول لك ايه عند رب ايد ربنا وارجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته فيتجرد منها التوحيد بانقطاع اسباب الشرك وبطلانه انا بقول لك الكلام ده علشان انا نفسي تعمله الوقت وانت بصحتك وفي حياتك قبل ما يبقى رغم انفك وفرق كبير بين من اتى ربه راغبا مقبلا راضيا وبين من اتي به رغم انفه في فرق ولا ما فيش فرق لا فرق كبير فرق كبير جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتؤمل الغنى قال الله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ملوش توبة ده لذلك بقول لك القصة دي كلها انك تتصور نفسك فيها عشان تبدأ النهاردة تحقق التوحيد وانت ايه وانت بصحتك وانت واقف على رجليك انك تيجي لربنا وتركع له وتسجد له وتقعد بين ايديه تبطل تنطيط وجري وتضييع للصلوات وصليها اي كلام واي حاجه وخلاص لا ساعتها هتدور على المسجد وقبل الاذان بربع ساعه قاعد وبعد الصلاه بنص ساعه قاعد بس يرضى اللهم ارضى عنا اللهم اجعل هذه ليله التوبه واجعلها ليله الرضا لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا ورضيت عنا يا رب تجرد منها التوحيد بانقطاع اسباب الشرك وتحقق بطلانه فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغوله بها فاجتمع هم القلب على من ايقنت بالقدوم عليه والمصير اليه كده عرف سكته انه مقبل على الله داخل عليه قبل كده كان مشغول هيدخل على اولاده بايه توجه العبد وجهه بكليته فوجه العبد وجهه بكليته اليه واقبل بقلبه وروحه وهمه عليه فاستسلم وحده ظاهرا فاستسلم له وحده ظاهرا وباطنا واستوى سره وعلانيته فقال لا اله الا الله مخلصا من قلبه ساعتها بقى وهو راقد على السرير وعرف انه ميت قال لا اله الا الله بس قالها صح القصص بتاع زمان بتتوارد دلوقتي بس اخطر شيء ان تخذل ساعه الموت ان تخذل ساعه الموت عن لا اله الا الله ماشي يا عم سمير قال الله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وايه وفي الأخ... قالوا في الحياه الدنيا عند الموت وفي الاخره في القبر اسمع ويضل الله الظالمين الظالم ربنا هيتوهه هو عارف لا اله الا الله بس لما يجي عند الموت نقول له قول لا اله الا الله يقول نفسي اشوف فلان قول لا اله الا الله خلي بالكم من الحته الفلانيه قول لا اله الا الله انا عليا كذا لفلان انا ليا كذا عند فلان قول لا اله الا الله ادعي لي يا عم الشيخ ادعي لي قول لا اله الا الله الكلام ده انا بكلمكم عن حاجه انا شفتها بنفسي شفتها بعيني قول لا اله الا الله طب ادعي لي يا رب يوفقك انك تقول لا اله الا الله قول لا اله الا الله بقى خرجت روحه من غير ما يقول لا اله الا الله واحنا قاعدين حوالي عشرين واحد بنقول له قول لا اله الا الله ومات من غير ما يقول لا اله الا الله اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم لا تجعلنا أحدوثة مثلا يتحدث عنها مصيبة أنا زعلان إن أنا بتكلم عن حد بالطريقة دي لكن قلت لكم قبل كده على خشبة الغسل شفت ناس كتير حالتهم وحشة قوي حتة النهاية دي خطيرة جدا جدا جدا جدا قلت لكم القصة دي من عشرين سنة حصلت أو مش عارف كام بالظبط ماشي على الصحراوي رايح اسكندريه وعربيه حمراء من اللي هي الحته اللي بابين دي واد وبت قاعدين يلعبوا وانا بجري وراه ياد اتق الله ياد حرام عليك ما فيش فايده فرحت واقف خالص وركنت قلت العيال دول يحصل لهم مصيبه خليني بعيد يا عم وبعد ما بعدوا عن عيني وغابوا عن نظري بدات امشي شويه ولقيت العربيه مقلوبه بيهم والواد دماغه مفتوحه ومخه باين بره كده ابيض كده باين ملعلع فحطيت ايدي والله على كتفه كده وقلت له قول لا اله الا الله بص لي وقال لي انا بكرهه وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل أنا بقول لكم وقائع عشتها بنفسي وشفتها بعيني مش حكايات هتيجي ساعة الموت نقيم قال كده فتخذله ذنوبه ساعة الموت وروحك الملك قاعد عند راسك وشايف الملك انت شايف ملك الموت كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لازم كل واحد هيطلع ويعاين قبل ما تخرج روحه هيشوف ملك الموت عشان كده اللي يشوف الملائكة لازم يموت ما يعيش بعدها شاف الملك شافه بعينه الملك بيقول له اخرجي ايتها الروح والروح يا جماعه بتطلع الاول من ضوافر رجليك وبعدين صوابع رجليك وبعدين بطن رجلك وبعدين كعبك وبعدين ساقك طالعه كده وبعدين ركبك وبعدين فخادك ودماغك عايشه وعينيك مفتحه شايف انت ده شايف روحك وهي بتطلع فساعتها لما توقن بالموت العاصي بقى أصحاب الكبائر يقول أنا هقابل ربنا بكل الذنوب دي هقابل ربنا بالزانية دي هقابل ربنا بالسرقة دي هقابل ربنا بالخيانة دي هقابل ربنا بال بالكذبة دي هقابل ربنا بتضييع الصلاة ده هقابل ربنا بالغفلة دي لا لا لا فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك التاني بقى اللي هو اهل الطاعات اللي منكسر لله اللي احنا بنقول عليه ده اللي مقبل على الله اللي طول عمره طول عمره عايش يطلب رضا الله ما نفسوش في حاجه تاني ابدا نفسك في ايه ربنا يرضى عني وايه كمان بس فضلت احفظها له سنتين لما حفظها وبعد كده نسي وقد تخلص قلبه واستوى سره وعلانيته واستوى سره وعلانيته فقال لا اله الا الله مخلصا من قلبه وقد تخلص قلبه من التعلق بغير الله والالتفات الى ما سواه قد خرجت الدنيا كلها من قلبه وشارف القدوم على ربه وخمدت نيران شهواته وامتلأ قلبه من الآخرة فصارت نصب عينيه وصارت الدنيا وراء ظهره فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله فطهرته من فطهرته من ذنوبه وادخلته على ربه لانه لقي ربه بشهاده صادقه خالصه وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها فلو حصلت له هذه الشهاده على هذا الوجه في ايام الصحه لاستوحش من الدنيا واهلها وفر الى الله من الناس وانس به دون ما سواه لو حصلت لك في الدنيا اه لو حصلت يا سلام لو حصلت لك الشهاده دي في الدنيا بالطريقه دي قال ولكنه شهد يعني أن لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله لكنه قال لا إله إلا الله بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابها ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله فلو تجردت النفس في الدنيا ايام الصحه كتجردها عند الموت لكان لها نبا اخر وعيش اخر سوى عيشها البهيمي والله المستعان قولوا لا اله الا الله اللهم اجعلنا من اهل لا اله الا الله نظره على الموقف اجتمع الناس في الم... في ارض المحشر وتطايرت الصحف فمن اخذ بيمينه ومن اخذ بشماله ومن اخذ وراء ظهره ودعوا الى الميزان هيا فلان ابن فلان والذي سيزن للناس هو الله الميزان له كفتان ولسان وضع في الكفة الأولى الحسنات اليمنى وفي الكفة اليسرى السيئات واشتغل قلبك وانا قلت لك لا بد ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخره يا اما تفضل عايش اليومين دول معنى واحساس ان السماء اتفتحت والصحف بتتطاير وانت مستني كتابك في يمينك ولا شمالك عيش الهم ده هتاخد كتابك بيمينك ولا بشمالك هتاخده بيمينك ولا شمالك ولا ورا ظهرك او عيش هم الميزان وتصور الصحف وهي بتوضع في الكفه دي تطب وبعدين الكفه دي تطب وقلبك عمال يطب ويدق مع تمايل الكفتين وعينيك راحة جاية مع لسان الميزان أيها الإخوة أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا في الجنة اللهم إنا نعوذ بك من النار وعذابها ونسألك الجنة وما يقرب إليها نظرة على الموقف قال الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يقال في الإسرائيليات ومعنى إسرائيليات يعني لا نصدقها ولا نكذبها أن هذه الآية بنصها في التوراة ولما كتبها الله لموسى في التوراة لأن ربنا جل جلاله كتب لموسى التوراة بيده جل جلاله لما كتبها لموسى قال يا موسى قد جاءك في الكتاب معرفة مصيرك إلى أين أنت صائر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قال يا موسى قد جاءك في الكتاب إلى أين أنت صائر فماذا أنت فاعل أنت عرفت أنك رايح فين؟ على ربنا طب هتعمل ايه اللي قالوا له عندك قضية بكرة يعمل ايه يوكل محامي قال الله ها انتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا الانبياء هيقولوا لك ما اعرفكش ابوك وامك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه نظرة على الموقف الكل وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لوحدك عريان ملط شايل ذنوبك واقف قدام ربنا جاي المسافة دي كلها مشي على رجليك زي ما قلت لك ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخره هتاخد كتابك بيمينك ولا شمالك فكر انت الوحيد اللي تقدر تعرفها النهارده مش انا ولا حد يقدر يحكم عليك في الدنيا دي وقفت قدام الميزان يا ترى النهارده لو وزناك فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار نار بعد الميزان هو خد كتابه بقى لو واحد والعياذ بالله خد كتابه بشماله والعياذ بالله طب ميزان السيئات علم انه هالك يعمل ايه يتجنن بقى تطلع الجنونه وقال الذين كفروا ربنا ها أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين يتجنن بقى يقول يا رب لا لا لا, لا أنا كنت كويس أنا ما, ما أنا ما أنا, أنا اللي جرالي ده سببه فلان وكانوا بيقولوا لي إن في شيطان يا رب وريني الاتنين دول أنا عايز بقى الاتنين دول بالذات وزي ما قلت لك انت وانت وانت كل واحد في حياته واحد هو اللي مضيعه يا ترى مين انا قال ايه يوم يوم يعض الظالم على يديه يقول ها يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ها ها يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا فلانا فلانا خليلا فلانا فلان او فلانه هو كل واحد كل واحد بلا استثناء في حياته ايه شخص مضيعه واحد او واحدة فلان بس فلان بالتحديد يعني هيجي يوم القيامة يقول عبد السميع كذاب هتقول يا رب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك ومن دول بقول لك بعدها بقى بعد تطاير الصحف وبعد الميزان هتلاقي الناس هاجت وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض الكل بيجري بقى بيدور فين فين انا عايز اشوف هقطعه هو مفكر ان هو هدخلني جهنم وهو يروح الجنه اسمع القصة بالظبط زي ما ربنا جل جلاله آه قال يقول سبحانه وتعالى ولو ترى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم في الموقف اهو يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين هيقول له ما هي لولا الافلام اللي كنت بتجيلنا في التلفزيون ما كناش صلينا انتوا السبب ما هو لولا لو كنتوا عاملين فلتر زي الدول النظيفه ما عامله فلتر على النت ما تدخلش الافلام القذره ما كانش بقى ده حالنا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا ها لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انا برضو انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم ما كان عندكم يا عم درس الاربع اه ما كان يا عم عند احنا كنا قافلين المساجد مساجد مفتوحة انتوا اللي ولاد آه هو كلام ربنا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال له ابنك هيبوظ ابني قال له ده انت ابنك يبوظ بلد هي القضية في ايه انك انت ساعة ما تيجي تقول له انت يقول لك ده انت ده حتى الشيطان بس الكلام ده هيبقى في النار بقى ده في الاخر خليه قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار ده انتوا كنتوا بتمكروا علينا نخرج من أزمة بنزين تطلع لنا أزمة جاز فأزمة بوتجاز فأزمة أخلاق فأزمة هو انتوا كنتوا سايبيننا في حالنا؟ هو انتوا مخلينا نلتفت نبص لربنا؟ ده انتوا مدوخينا ليل ونار على لقمة العيش ومش لاقيينها من حلال. ده الكلام اللي هيتقال والتاني هيرد يقول له انا برضه ده انا كنت سايب لكم الصحراء تزرعوها وانتوا اللي ما زرعتوش. ده انا كنت القصص دي قدام عينيك اهو القرآن بيحدثك وانت برضه مفيش فايدة مسلم لهم وماشي غلط هيتبر منك وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب أسروا هنا بمعنى أظهروا كلمة أسر يقول عليها من ألفاظ الأضداد التي تؤدي المعنيين أسر بمعنى أظهر وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون في الموقف في واحد هيفضل يلف بتدور على ايه لا لا لا سيبني دلوقتي بتدور على ايه مفيش حاجه بس ويدور ويلف ويدور بيدور على حد كان بيحبه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يا سلام لو الدنيا دي يا جماعة لها إعادة لو فيها ملحق لو فيها دور تاني مفيش مفيش وأسروا الندامة لما رأوا العذاب لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات حسرات عليهم الحسرة بقى الحقيقية يوم القيامة يوم ما تجي تيجي تقول له طب ساعدني وإذ يتحاجون في النار الكلام ده في النار بقى بس شوف المعنى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم ان الله قد حكم بين العباد الموقف موقف شديد رهيب موقف عجيب وزي ما قلت لك المشكله الكبيره آه ان مفيش اعاده مفيش فرصه تانية مش ممكن ترجع تاني نفسي ارجع تاني عشان اصلح اللي فات مفيش رجوع انتهت القضيه ويظل الناس يموج بعضهم في بعض فلذلك حلك الوحيد ان تترك الناس اليوم هيجي معانا في اخر الموقف ان يظل المؤمنون فيقول الله لهم لما لم تذهبوا مع الناس فيقولون الحديث لقد فارقنا الناس ونحن احوج شيء اليهم هي دي حلها انك انت تفارق الناس لكش علاقة بالناس النهاردة كتير اللي بيقول الناس كلهم كده الناس بتعمل كده الناس عايزة كده الناس فاهمة كده كل الناس بيقولوا كده مالكش علاقة بالناس علاقتك بس قال الله قال رسول الله هو ده الحق الحق اللي يلزمك فلا تتركه الزمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اذا ضعفوه قلنا ثبت عن عثمان بن عفان انه قال الا ان السلطان والقران سيفترقان فدوروا مع القران حيث دار لكش دعوه بالناس سيخذلك الناس احوج ما تكون اليهم لما تبقى نفسك حد يخدمك ايه رايكم يا جماعه ان واحد هيدور في الموقف يقول حد يديني حسنه حسنه واحده لله طف ميزانه على حسنه مين يديك حسنه ولا احد نهائي مطلقا اوعى تفكر واياك ان تظن انه سيستوي عند الله صاحب المئة حسنة والمئة وواحد هتفرق هتفرق كتير لذلك بقول لك من النهارده اوعى اوعى تستهين بسيئه ممكن المعصيه الواحده دي او السيئه الواحده دي هي اللي تدخلك جهنم معصيه واحده فقط اوعى تستهين تقول دي حاجه بسيطه ممكن تبقى المعصيه الصغيره دي البسيطه دي سبب هلاكك واوعى تكسل عن حسنه واحده ممكن تكون الحسنه الواحده دي سبب نجاتك سبب نجاتك هي إيه دي كنت لسه امبارح مش امبارح يوم الاثنين في درس عواره في طنطا بقول ان في غلطه احيانا بتبقى غلطه غلطه واحده بس اسمها غلطة العمر تبقى سبب النكد كله غلطة العمر اللي تخليك طول عمرك كل ما تقوم تقع غلطة العمر اللي تضيع العمر لذلك آه مش عايز اطول عليكم الليله الواد وقف الساعة صلي على الرسول صلي آه نقعد الليلة جلسة مع الله وافرش حياتك كده قدام عينيك وطلع غلطاتك وتوب منها قال الله من يعمل سوءا يجزى به غلطتك انت بتضرب عليها فلذلك لما بقول النهارده تقرا كل يوم خمس اجزاء تعسيرك لما بقول لك استغفر كل يوم عشرة آلاف مرة تعطيلك بذنوبك بمعاصيك أنا ما بقولش العدد عشرة آلاف وإنما بقول كتير كتير إذا رأيت تعثيرا أو تعطيلا فبذنوبك ومعاصيك وإذا رأيت تيسيرا وتوفيقا فبطاعتك وإقبالك فلذلك ابدأ من الليلة افرش حياتك كده قدامك نقي أخطاء اكتب منها نقي عثراتك وتخلص منها شوف فين غلطة العمر واعتذر لله عنها وربنا هيدبر لك حياتك على ما يحبه ويرضاه اخوتي في الله انا احبكم في الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم لا تفض جمعنا هذا في هذه الليله الا وقد تبت علينا وتقبلت توبتنا وغفرت ذنوبنا وكتبت لنا حسن الخاتمه والجنه بغير حساب ورفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم آمين آمين آمين هنا مدرسة ربانية مدرسة ربانية من مدرسة ربانية نتحدث